الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ها هو نلتقي مع حلقة جديدة من حلقات فجر أمة التي آمل من الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا عسى الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع الحبيب محمد كما جمعنا الساعة نشاهد بعضنا بعضا ويسمع بعضنا بعضا تآلفا في القلوب واختلافا في الأفكار ومحاولة لإنضاج فكر هذه الأمة حتى تصير تلك الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله انتهينا من الحلقة الماضية ولعل سؤالي ما زال حاضرا ولا بد له من إجابة إجابة واضحة ماذا قدمت لهذا الدين ولعل سؤالي سؤالا صعبا إن هذا الدين يحتاج إلى عطاء إن هذا الدين يحتاج إلى سواعد ويحتاج إلى قلوب ويحتاج إلى حركة وكما بينت عندما أقول لك ما دلائل التزامك هنتحدث كثير عن الصلاة والصيام والنوافل والتسبيح والتهليل ومروح عمرة ومروح حج وغيرها من هذه الأمور لكن هل هذا هو ما جاء به الإسلام وأراد به للناس مجرد وسائل تعبدية بحتة داخل المسجد أو خارجها لا الإسلام جاء ليغير وجه الدنيا كلها أراد أن يغير الفكر أن يغير منظومة كيف أفكر ومصادر تفكيري أن تكون الدنيا ليست أغلى الأماني وإن كنت أعيش وآكل وأشرب وأتمتع بما يتمتع به الناس وليست الدنيا هي الهدف الهدف أن نعيش ولكن في رضا رب العالمين أن نعرف أننا سنحاسب وأننا سنلاقي رب العالمين وأنه سيحاسبنا وأن حسابه على نظمه هو وليس على نظمنا نحن وبالتالي كان السؤال ماذا قدمت لهذا الدين وما هو محور حياتك في هذا الدين ايه اللي استفاد بيه الدين بيك انت كشخص واي موقف من المواقف وقفت في وقت من الاوقات فنصرت فكرة الدين فكرة الاله فكرة الامر بامره الناهي عما امرك الله تبارك وتعالى عنه اعتقد بان احنا لو غربلنا حياتنا وشفنا مواقفنا هنقف موقف قدام نفسنا ان احنا محتاجين نهضة حقيقية داخل نفوسنا النهاردة بنكمل كلامنا وكلامنا واضح مع قلب أرسلان وتوقفنا المرة اللي فاتت وقلنا لكم على الحدث الكبير موقعة مصيرية سيتوقف عليها كل شمال الأناضول وأسيا الصغرى وقف وحده ذلك الرجل قلب أرسلان في 18 ألف مقاتل وفي روايات لبعض المؤرخين 15 ألف قدام مئات الألوف يقف وقفة عند الله تبارك وتعالى بمفهوم النهاردة مجنون أصل هو دماغه على قده أصل هو بتاع مبادئ سمع كلام المساجد فمشى عليه أما بمفهوم العقل فكان لازم يستجيب لميزان القوى ويتراجع ويستسلم آسف يدعو إلى السلام لكن الفكرة ما كانتش عند قلب أرسلان بالشكل ده الفكرة عند قلب أرسلان هي فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان أقل وانتصر هي فكرة انتصارات المسلمين في كل مكان في الشمال في الجنوب في الشام في العراق في شمال افريقيا في, في الصين في الهند في غيرها من البلاد ما انتصرنا بعدد ولا عدة ولكن بالإيمان الذي هو في القلوب فحب يجرب فجرب جت لحظة الملحمة اللحظة اللي العالم أبو نصر العالم بتاعه الشيخ بتاعه قال له لا تتقدم حتى الزوال زواله شمس الجمعة يعني اما يطلع الناس للخطباء ابتدي بعد كده معركتك وخصوصا في اللحظة دي وهم بيدعوا لك بالانتصار في اللحظة دي الراجل ده بكى بكاء شديد خايف ان يكون تحمل مسؤولية هو مش قدها وبالتالي بكى وقال للجنود من اراد الجنة فليسعى معي واليوم ليس هناك ملك ولا سلطان وانما انا فرد مثلكم اقاتل كما تقاتلون ولكن سعيا الى الجنة منظرهم كان يفرح جدا وكل واحد لابس كفنه ومخرج دراعه ومع سيفه رمى رمحه رمى الدروع استعد انطلق وساعة انطلاقه كانت المفاجأة تحقق الانتصار فيلم جديد من الافلام العربي او الهندي او البطولات الاسطورية للافلام الامريكية الراجل اللي بيطلع يقتل ميت الف ميتين يغلب بلد ده حقيقي واقع في مجتمعنا ده حقيقي موجود في التاريخ قلب أرسلان مع قلة عدده ده انتصر على المئات الألوف دي وأثر الملك البيزنطي ساعتها ووقفوا قدامه أنا عاوزك تقفوا كده منظر كده وتشوفوا قد إيه العزة عزة الدين والإسلام قد إيه الراجل ده بيتميز بعزة أما ينتصر على كل الجحافل دي ووقفه قدامه ويقول له أنت شايف أنا هعمل فيك إيه بس قبل ما تشوف انا هعمل فيك ايه انا لو وقعت في الاسر عندك كنت هتعمل ايه قال كنت قتلتك شر قتلى ومثلت بجثتك وصنعت في اهلك ما صنعت في اللحظة دي حصل حاجة عجيبة جدا قال وما ترى اني افعل بك قال امرين اما ان تقتلني واما ان تعفو عني فقال قد طاوعتني نفسي ان اعفو عنك بمقابل فدية مش بس كده والفدية كانت مليون ونصف دينار ذهبية ترد إلى خزينة ديار المسلمين وترجع خزينة ديار المسلمين ملآنة وقلب أرسلان كله عزة عندما أراد العزة من رب العالمين مش بس كده ده الملك البيزنطي هيوصل القسطنطينية بكتيبة مسلمة بيرفرف عليها علم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله كلام وقصص وحكاوي لكن الحكاية الأهم إن بني آدم اللي عمل كل الانتصارات دي كان لما بيعدي على الفقراء كان لازم دموعه تنزل ليه؟ لأنه كان يتمنى أن يكون غنيا من الأغنياء فينفق على الفقراء هو كان سلطان آه لكن كان فقير سمعتوش عن واحد بيتقلد منصب من المناصب ويطلع منه زي ما دخل ده احنا بنسمع حكاوي كتيرة وبنشوف قضايا كتيرة في شخصيات دخلت السلطة في وقت من الأوقات وزير أو غفير أيا ما كان يا ريت يعملوا له ذمة مالية ويشوفوا قد إيه اكتسب من هذه الوظائف وقد إيه حصد كم الأموال الكثيرة قلب أرسلان كان نوع مختلف كان بيبكي لأنه لا يملك ما يعطيه للفقير لأنه كان رقيق القلب حافظا لأمر الله تبارك وتعالى يعلم أنه يريد أن يدخل الجنة مع المساكين والفقراء كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور قلب أرسلان لم تكن لقوة من قوة الغرب إنها تقهره لكن اللي قهروا إحنا من بني جلدتنا جزاء قلب أرسلان إن لازم يغتال يستشهد وعلى إيد خنجر مسلم من شخصية مسلمة لان احنا كده طبيعنا احنا نقدر على نفسنا كويس قوي ونقدر نكسر فينا القائد ونقدر نكسر فينا البني ادم المتميز ونقدر نكسر فينا البني ادم اللي عنده قدرة على انه يعمل حاجة لبلده ولدينه استشهد قلب ارسلان وما استشهد كان استشهد بيد مسلمة وبخنجر مسلم للأسف عشان كده عاوز اقول كلمة ممكن تكون بتضايق لكن الواقع بيقول ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام مسلم كان واضح المعالم حديث في منتهى القوة ان تدمير الامة من داخلها وان ضعفها من داخلها وان القضية مش قضية عدو اقوى ولا ناس بتقدر ولا غيرها ضعفك النفسي من جوه هو ده اللي بيخلي الناس تقدر عليك ويخلينا ضعاف هو ده اللي بيخلي انت بالنسبة للمثل الاوروبي قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمعوا عليهم من أقطارها يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وزي ما شفنا حديث واضح المعالم الحديث ده يوضح ان المشكلة فينا احنا مش المشكلة في اللي حوالينا ولو حبينا نقوم هنقوم بنفسنا ولو حبينا ننتصر يبقى الاول ننتصر على انفسنا وعلى الفرقة اللي احنا فيها وعلى التناحر اللي احنا فيه وعلى اللون الاخضر واللون الاصفر واللون الاحمر والالوان المختلفة اللي موجودة مات قلب ارسلان بقى الاسر والتجربة مرت لكن مهم نعرف ان هي دي الشخصيات اللي بيتبني عليها انتصارات الامة عمر ما كانت الشخصيات هي الشخصيات اللي بترمي في مزبلة التاريخ من الشخصيات اللي ابتلينا بيها في كل زمان من الشخصيات اللي تنازلت وحبت تسمي معاني كبرى بمعاني فيها قانون بصيت لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فعلا إحنا محتاجين ننقي سرائرنا وننقي نفسنا ونصلح في أمورنا عشان الوضع محتاج تصليح والتصليح ده مش هيجي بحكومة ولا برئيس ودايما الناس تتكلم على الحكومة والرئيس لكن الواقع بيقول ان الاصلاح بيبتدي من نفسنا احنا مش من حاجة تانية وبصيت مرة تانية لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا بتكلم في الحديث ده ليه عشان نقطة مهمة جدا احنا دلوقتي الدولة السلجوقية بعد ما مات قلب ارسلان خدها ملك شاه ابنه وللأسف ملك شاه ما كانش في قوة أبوه أو بمعنى أصح وقع تحت صراع التفرقة اتهرت مملكة السلاجقة اتقطعت كل أمير خد إمارة وكل واحد خد حتة من الكعكة وهرب وكل واحد بنى ملكه الشخصي وخلصت دولة السلاجقة بالمنظر ده وانتهت واتفتتت فكان سهل جدا ان اي حد يحارب اي حد وياخد ارض حد وتبقى الاراضي مستباحة الوضع دلوقتي ان ما بقاش في قوة موجودة في العالم الاسلامي تقدر تدافع عن حاجة واصبحت كل دولة خاصة بنفسها وبدأت المطامع الصليبية والتتارية واوروبا بتتفرج على الشرق الاوسط والدنيا اصبحت مش متظبطه وسألنا نفسنا هو اشمعنا احنا من دون العالم ده كله اللي نهري كبدنا كل شوية على طفل او ام تفقد طفل او شاب بيستشهد او ارض بتتاخد او شجرة بتقتلع او شعب بيدمر او هوية بتروح كتير ناس بتسأل اشمعنى احنا يعني ايه التخلف اللي احنا فيه ده ايه الضعف اللي احنا فيه ايه التشرذم اللي احنا فيه فجه حديث ثوبان اللي بيرويه ابو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم او توشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها كلنا سمعنا الحديث خلاص كلنا حافظينه انتوا بترددوه ورايا دلوقتي وحافظينه احسن مني لكن المشكلة مش الحفظ احنا عندنا حفاظ كتير للقرآن اكتر من الحفظ بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا قدر من الناس اللي بتتكلم في الدين اكتر بكتير جدا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبنتكلم كتير وبنتكلم كتير لكن القضية هل هي كلام القضية فعل أمة فعل مش أمة كلام مش أمة منابر مش أمة خطب مش أمة دين في المسجد وبس مش أمة إن هو نتكلم في الدين في درس الدين لكن بعد كده حياتنا كلها ملهاش علاقة بالدين توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول ده احنا ده احنا دلوقتي قليلين ومنتصرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت عارفين حب الدنيا وكراهية الموت هي ده المفيصل الوحيد اللي موجود عاوز مقياس لحب الدنيا وكراهية الموت اما يجي موضوع من المواضيع يرضي ربنا هترضي ربنا ولا ترضي نفسك ولا ترضي اللي حواليك الحاجة اللي بتحبها على هوى الله ولا على هوى نفسك وهوى اللي حواليك الشغلانة اللي بتشتغلها الوظيفة اللي بتعمل فيها الإنجاز اللي انت بتقومه التربية اللي بتقوم بيها حتى الزوجة اللي بتختارها على أي هوى بتختارها على هوى نفسك واللي حواليك ولا بما يرضي رب العالمين ده السؤال اللي تقدر تجاوب عليه وتعرف إذا كنت بتحب الدنيا وبتكره الموت ولا أنت بني آدم عاوز تعيش في الدنيا بما يرضي الله وعاوز تقابل رب كريم وهو راضي عنك عشان كده محتاجين نركز قوي ونسمع قوي ونتعامل قوي في اللحظة دي احنا بنتكلم على الدولة السلجوقية بعد ما تفرقت واتكلمنا على الحروب الصليبية في عجالة والتتار واللي عملوه وبدأنا نخش في سنة 699 ليه سنة 699 بالذات اللي بنتكلم عليها لان في السنة دي تولى عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان ولاية وكمل وعمل وكون ولاية اسمها الإمارة العثمانية الأولى اللي كانت موجودة في منطقة اسمها الأناضول في أقصى غرب الأناضول يعني على حدود تركيا الحالية لكن قبل ما اتكلم واخش واتكلم على عثمان لازم اتكلم على ابوه واتكلم على جده جده كان سليمان وابوه اسمه ارطغرل والاتنين كانوا مكافحين عايشين في شمال كردستان وجدوا ان المراعي بقت قليلة والتتار بدأوا يهجموا عليهم فحبوا ينسحبوا للقمة العيش الطبيعية وبدأوا يشتغلوا وتحركوا المنطقة اسمها أخلاط منطقة أخلاط دي ما زالت موجودة لحد النهاردة كمدينة وبدأوا يرعوا الأغنام ومع مرور الوقت ومع مرور الحال أصبح لزام عليهم أنهم يبتدوا يهاجروا من جديد لمنطقة داخل الأناضول كان سليمان توفي في الوقت ده وتولى قيادة الأسر دي والقبيلة دي والمجموعة دي أرطغرل أبو عثمان أرطغرل وهو ماشي كان معاه 100 فارس بس وفي نفس الوقت معاه 400 أسرة معنى 100 فارس و400 أسرة بنتكلم في عدد قليل جدا وعدد الفرسان لا يكفي إلا بالكاد أنه يحمي مجموعة الأسر اللي موجودة لكن أرطغرل وهو ماشي سمع صوت غريب سيوف بتخبط في بعض غبار مال الجو موقعة حربية بعت المستكشفين واما بعت المستكشفين وجدوا حاجة عجيبة وجدوا معركة ما بين المسلمين السلاجقة وما بين الدولة البيزنطية والميزان كان رايح للدولة البيزنطية يعني الدولة البيزنطية دولة الروم كانت منتصرة في الموقعة خلاص بيخلصوا الموقعة بينهوا القضية هيعلنوا انتصار دولة الروم على مجموعة السلاجقة اللي موجودة ارطغرل فكر انا شخصيا قلت هيهرب افتكرت انه هو هينجد نفسه هيبعد عن ارض المعركة البيزنطيين لو شافوه هيقتلوا ال فارس على ال 400 اسرة ويخلصوا عليهم لكن العجيب ان ارطغرل مع نفسه كده قرر قرار في منتهى الجراءة انه هيخش يشترك في الموقعة ويكسر الحصار اللي موجود على المجموعة المسلمة في الوقت ده ويبتدي الموقعة والغريب ان الميت فارس مع ارطغرل ميزان القوة اختل وبدأ ميزان القوة ينسحب للدولة السلجوقية في الوقت ده وفي الموقعة دي وينتصر فيها الدولة السلجوقية فكان جزاء ارطغرل اللي قدمه له علاء الدين اللي كان منهزم في الاول وانتصر بفضل توازنيات القوى انه يستقطعه قطعة من الاناضول وتصبح هذه اول بقعة موجودة للدولة العثمانية واول موقع قدم تمليك زي ما بيقولوا للدولة العثمانية والمكان كان مكان عجيب كان على تخوم دولة الروم على الحدود معنى كده انهم هيبقوا في مواجهة مستمرة مع الروم انهم دايما مش هيبقوا امنين لكن ارطغرل في اللحظة دي قرر قرار عجيب جدا نيته اختلفت في الهجرة نيته اختلفت في دنياه نيته اختلفت في اخرته فقرر ان هو افضل شيء ممكن يعمله انه يجاهد في سبيل الله وتصبح وظيفته الاساسية الدفاع عن حدود المسلمين واستمر ارطغرل يدير الامر لحد ما مات سنة 699 هجرية ثم تولى ابن عثمان وما تولى عثمان دي حكاية تانية خالص ووضع تاني خالص وشخصية في منتهى القوة بقول لكم ان الدولة العثمانية اللي ابتداها والنواة اللي ابتدت عليها عجيبة عكس التاريخ اللي وصل لنا عكس التشويه الشديد للخلافة العثمانية انا مش من منادين مش من منادين للخلافة العثمانية او ان هو آه يعني الواحد يكبر فيها او يقلل فيها لكن الواقع بيقول من كتب التاريخ الوضع مختلف احنا ما عرفناش تاريخنا الصح وما تعلمناش صح ومحتاجين نعلم اولادنا التاريخ في منسى القوة وبشكل واضح المعالم اللي لفت انتباهي ان ارطغرل ما هربش انه قرر قرار القرار ده كان واضح انه هيشترك في الموقعة وانه هيخش بكامل قواته ايا كانت النتيجة الاجر والثواب عند ربنا سبحانه وتعالى المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا المسلم اخو المسلم لا يسلمه المسلم للمسلم كالبنيان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت سائر الأعضاء بالحمى والسهر عندما نتحدث عن كل هذه المعطيات من المعاني يبقى الراجل ده نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لزام على رب العالمين أن ينصره وينصر من كان في جانبه شفتوا بقى أن طاعة ربنا سبحانه وتعالى بتخلي البني ادم يبتدي بداية جديدة شفتوا التفكير الايجابي اما بيفكر الانسان في مستقبله بشكل ايجابي واقوى النظم في التفكير الايجابي ان انا اكون مع ربنا سبحانه وتعالى بغض النظر قدامي مين هو ده الوضع هو ده الواقع ارطغرل قرر ان ينصر ربنا في الموقف ده وينصر الاسلام في الموقف ده ويقف وقفة حق وربنا سبحانه وتعالى كلل كل ده بالنجاح والتوفيق والانتصار انت يا مسلم مواقف كتيرة جدا في الحياة بتقفها محتاج تواجه غلط بتقفه ولا بتهرب بتشوف ناس بتسرق بتشوف ناس بتنتهك حرمات بتشوف ناس بترتكب اخطاء بتشوف ناس بتتعدى حدود بتشوف اخطاء كتيرة في الحياة كم واحد فينا بيقول غلط وما ينفعش مهما كانت الأثار السلبية عليك كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الشهداء وأكثرهم ثقلا وأعظمهم عند رب العالمين لأنه قال كلمة الحق في لحظة من اللحظات أمام سلطان جائر عشان كده محتاجين ان احنا نتعلم من دول ونشوف دول وندرس ويوم ما ندرس ننفذ عشان كده حكايتنا هتبتدي المرة الجاية مع عثمان اللي اتولد من رحم الهزيمة اللي ربنا أراد بالإسلام خير فعينه كأمير لأول الإمارات العثمانية في أقصى غرب الأناضول أمام الروم البيزنطيين والراجل ده حكاية بكل مقاييسها حكاية أحسب إن كتير ما يعرفهاش وأنا سعيد وأنا بوصف حاجة الناس ما تعرفهاش لكن الأهم قبل ما أسيبكم في الحلقة دي لازم يبقى في مهمة ولازم المهمة دي تبقى واضحة ولازم التفاعل يبقى واضح عشان نقدر نستفيد من الحلقات مهمتي في الحلقة دي مهمة ذات أهمية خاصة جدا عاوز من كل واحد فيكم يقف موقف لله بس وقف موقف لله موقف بقى في بيتك تربيتك لأولادك في شغلك في حياتك موقف لله في سلوكك في اسلوبك في طريقتك في تعاملاتك راجع نفسك خلي مقياسك حب الدنيا وكراهية الموت ولا عاوز تعيش وفي نفس الوقت ترضي ربنا سبحانه وتعالى مهمتي اقف وقفه لله مع نفسك في سلوكك في اسلوبك في طريقتك في تعاملاتك في اي حاجه وقفه لله وقفه قدام حد او قدام نفسك لكن في الاخر عائدها هيكون عليك حسنات يوم القيامه وبعد فلا ينقصني إلا أن أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته